جايين الدنيا ما نعرف ليك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا ما نعرف ليك ولا رايحين فين ولا عايزين ايه مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينة نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشك خد لياليا حاجة مؤتمر فيها وفيك زي ما نمشك خد لياليا حاجة مؤتمر فيها وفيك وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين ايه جايين الدنيا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في جرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشك خدنا يديا وحكم القمر فيها وفيها دايما نمشك خدنا يديها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى دي الغربة قلبك ده وعيونك ديا ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عدي عذابي بحبك عارف ليك من غير ليك عارف ليك من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني جالي زماني رماني رماني في بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غريب بحر عينيك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زمانك قالي زماني رماني رماني بحر عليك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غريب بحر عليك يا حبيبي غريب لكن في أحلى ليالي زماني تهت وتاهم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتهت وتاهم دنيتي مني آه، دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي غنوة لا دنينا لا دنيتي غنوة لا دنينا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي غنوة لا دنينا لا لا شيء تاني لا شيء تاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حاسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن ولا أوصاف ولا أوصاف ولا أوصاف توصفها واحلم لو غمضت عينيا احلام حلوه كتير ورديه في عين وبدور وجمال بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وبدور وجمال بتطير بيا فوق لياليا بتطير بيا فوق فوق لياليا أما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صدرت الدنيا ورمشة حضر السحر والنام حضر السحر والنام حضر السحر والنام أما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك الآن أحلام الأحلام كل الأحلام كل الأحلام يليتي صدرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك يا صاحبي يغرقني جوه وده ليك يا طرف يغرقني جوه وده ليك يا طرف يغرقني جوه وده ليك يا طرف يغرقني جوه واما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي أما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشفر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جينا جينا ومش مش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما نمشم خلاني حكموا قمر فيها وفيها زي ما نمشم خلاني حكموا قمر فيها وفيها ولقيت بيتي قاعد الغربة قلبك ده وعيونك ديه ولقيت بيتي بقعد الغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي اللي ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه إنك قمري أشعرك بيه من إيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدة تنهيدة في القلب اللي من الخوف اللي من الخوف آه ما خليك تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي تقول يا فرحة تمهلي وتمهلي وتمهلي ده المبتلي بالحب مهما تهنى مهما تهنى بره حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيه بجنينك قمري أشعرك بيه من يمينك قمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرحة مهدي وتمهدي لي وتمهدي لي تقول يا فرحة تمهدي لي وتمهدي لي وتمهدي لي ده المبتدي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتدي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك ليلي جنينك قمري أشعرك بيه بإيدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرح أرمكي وتمهدي لي وتمهدي لي تقول يا فرحة تمهدي لي وتمهدي لي وتمهدي لي ده المبتدي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضه برضه مبتدي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل دليل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جليل خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دليلنا خايف لا بكرة يجينا تاخدنا من دليلنا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلنا فاكر لبكرة يجينا ناخد ده من ده لينا فاكر لبكرة يجينا ناخد ده من ده لينا سكة عذاب ده فيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهفي أحباب تهفي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب ده في أحباب آه آه، أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحيرتي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع بعديها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خد لك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي وقمر فيها وفيا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك رق وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه بنقل ليه عارف ليه ليه بنقل ليه بنقل ليه اه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي ابدا ابدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الايام من الايام يبعد مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبقى عدو مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحابه بعد ما كنا حضن ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحابه بعد ما كنا حضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدني مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يسوي سحبه بعد ما كنا حمولنا نرجع تاني نقف نقف على بابه روح يا حضن روح روح يا حضن روح روح يا حضن وهنقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وارضنا وسمانا ويا حضن قول لي مين اللي بقى حبينا روح يا حضن روح روح يا حني وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا العنيف عجبتنا الحب النجوم متجمعات على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا الحب النجوم متجمعات على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حزني قولي مين بقى حكي ده أروح يا حزني روح أروح يا حزني روح أروح يا حزني وأتقرب ليك تحت حبايب حبنا وتهدينا والحب رحنا وأرضنا وزمانا ويا حزني قول لي مين بقى حنينا روح يا حزني روح روح يا حزني وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حزني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نضيع. يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نضيع. يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا لينا لينا لينا بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحلام عن الحرمان وعن الأحلام يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا